إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا أول درس في صلب كتاب العلم للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى وكما قلنا في المرة الماضية قبل أن نشرح الحديث لابد أن ننظر إلى الترجمة إلى أركانها وإلى صحتها قلنا الترجمة تقوم على ثلاثة أركان المترجم والمترجم له والترجمة المترجم هو الإمام أبو عبد الله صاحب الكتاب المترجم له هو مجموعة النصوص التي يريدها الإمام تحت الترجمة هذا الكلام أنا سأكرره كثيرا في كل ترجمة حتى نحفظ أركان الترجمة ومطابقتها كما ذكرنا في المرة الماضية يبقى المترجم له احنا قلنا المترجم له على ثلاثة أنواع حد فاكر إما أن يكون آية أو أن يكون حديثا مسندا أو أن يكون أثرا لا يشترط أن يكون مسندا بل قد يكون معلقا يمهد الإمام به لرأيه في المسألة يعني المعلق احنا قلنا المعلق هو ايه محذوف الإسناد من أوله إما يكون محذوف راوي بس يشترط أن يكون من أوله وإما أن يكون راويين وإما أن يكون الإسناد كله يعني أنا عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه حديث إيه معلق ليه لأن أنا حذفت الإسناد كله قد يبقى في الإسناد بعض الرواة زي الصحابي مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أحذف راويا واحدا من أول الإسناد شرط يكون من أول الإسناد يعني عندما يقول البخاري في هذا الكتاب المبارك قال اعرف انه معلق على طول بخلاف ما لو قال قال لي دي كلها صيغ البخاري بيتفنن فيها لابد انكم تعرفوها يعني حديث مثلا المعازف الذي يحرم الموسيقى لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى الفرج يعني والزنا والحرير والخمر والمعازف البخاري روى هذا الحديث معلقا لم يقل حدثنا هشام بن عمار مع ان هشام بن عمار من مشايخ البخاري لكن عندما يقول قال هشام بن عمار يبقى ما سمعوش منه أو كما يقول العراق وغيره يبقى سمعه في المذاكرة لكن لو قال قال لي دي تساوي حدثني أو تساوي سمعت وقد رأيت من تصرف الإمام رحمه الله تعالى أنه قد يروي حديثا في التاريخ الكبير يقول قال لي موسى بن إسماعيل أبو ذكي أبو سلمة وذات الحديث يرويه في صحيحه يقول حدثنا موسى بن إسماعيل مع أنه في التاريخ الكبير قال قال لي فأي صيغة يفهم منها المشافهة دي تبقى صيغة سماع إنما لو قال قال وسكت يبقى دي صيغة إيه؟ تعليق وأحيانا يقول قال مش عن شيوخه زي مثلا ما يقول قال الليث بن سعد الليث بن سعد زي حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ من سورة الكهف وبعدين كان ابنه يحيى يجلس بجانبه والفرس مربوطة فكلما قرأ هاجت الفرس فيكف عن القراءة خشية أن تطأ الفرس ابنه يحيى فإذا قرأ مرة أخرى هاجت الفرس فإذا سكت سكن الفرس فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ذلك فقال اقرأ أسيد فقرأ فهاجت الفرس فلما كف عن القراءة سكنت الفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملائكة دنت لقراءتك أو دنت لصوتك البخاري لما روى هذا الحديث قال قال الليث بن سعد طبعا البخاري لم يدرك الليث إنما أدرك أصحاب الليث زي مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي زي قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وهذه الطبقة يعني بيصل هو إلى الليث براوي واحد اللي هو شيخه يعني تمام يبقى إذا المعلقات عند البخاري إما أن يحذف الإسناد بالكلية وإما أن يبقي على بعض رواة الإسناد ولو نزل قوي إلى شيوخه زي هشام بن عمار مثلا وقال قال مش قال لي يبقى ده اسمه إيه؟ معلق وأصل التعليق هات لي قلم كده قلم أصل المعلق برضه عشان يعني خلص المعلق عشان يتفهم وانت تحفظه يعني زي ما احنا بنصف كده اي اسناد في الدنيا له طرف اول وطرف اخير خلاص هنفترض ان ده الاسناد اهو لان الاسناد انت عارف بيطلع لفوق كل ما تقول حدثني فلان تطلع مده من الزمن حدثني فلان تطلع مده من الزمن الى ان تصل الى منتهى الاسناد منتهى الاسناد بالشرط يكون هو الرسول عليه الصلاه والسلام أو الصحابي إلى منتهى إسناده خلاص سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان أقل من التابعين تمام إصبعي ده ده اللي تحت ده أول الإسناد وإصبعي اللي فوق ده آخر خلاص بالإسناد بيبقى كده مش كده خلاص عشان احنا ايه كل ما نقول حدثنا نطلع لفوق فترة زمنية تمام الاسناد ده متصل ولا لا متصل اهو طالما ان مفيش فراغ في الاسناد ده كده اسناد ايه متصل هذا الاسناد احنا هنقسمه الى فترات زمنيه لحد هنا فتره زمنيه وهنا فتره زمنيه وهنا فتره زمنيه وهنا فتره زمنيه يعني الاسناد ده رباعي اربع فترات خلاص يعني لما البخاري يقول مثلا حدثنا محمد بن كثير الصنعاني أو الفضل بن دكين تمام حدثنا سفيان الفضل بن دكين اللي هو المنطقة الكحل دي اللبيسة بتاع ده الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة لحد هنا قال حدثنا الزهري لحد هنا واللي فوق دي خالص انس ابن مالك ده اسناد رباعي رباعي يعني يعني ما بين البخاري والنبي عليه الصلاه والسلام اربعه من الايه من الرواه تمام كده انا يعني احيانا ببقى مضطر اشرح مصطلح وبخففه بس لان احنا في كتاب عظيم كبير فاذا ما كناش هنفهم بعض مصطلحات الكتاب هيفوت علينا كثير من الخير فاصبروا معايا شويه وانا بحاول ابسطها بقدر المستطاع يعني. خلاص ده اسناد متصل ولا لا؟ حفظت الاسناد؟ قال البخاري حدثنا الفضل بن دكين ابو نعيم تمام؟ قال حدثنا سفيان ابن عيين قال حدثنا الزهري عن انس ده اسناد متصل انا بقى هخليه معلق نحذف مين الفضل بن دكين اللي هو شيخ البخاري لو حذفنا حد تاني غير شيخ البخاري ما يبقاش معلق يبقى حاجه تانية اسمه حاجه تانية تمام طيب هنقدر الحذف ده اهو بالمسافه الزمنيه قلت لك هو كان كده متصل مش كده هنحذفه كده خلاص بقت ايه ما عادش فيها شيخ اهو تمام ده بقى ايه اه تعلق ها اسمه تعلق من فوق بقى معلق ليه اتحذف من تحت اول راوي خلاص بقى اسمه اسناد ايه معلق تمام زي ما واحد حرامي كده يسرق منك المحفظه يعلقها يعني ها فصلها عنك خدها هو الحساب تمام ف اذا المعلق ما حذف من مبدا اسناده واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او الاسناد كله خلاص يبقى اذا النصوص الوارده تحت الترجمه ده اسمه المترجم له اما ان يكون ايه او ان يكون حديثا مسندا وده شرط الكتاب او ان يكون اثرا عن الصحابه اغلب الاثار عن الصحابه معلقه وقليل منها هو الايه الموصول زي ما البخاري روى في كتاب العلم موصولا الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله البخاري روى هذا الاثر مسندا ما قالش قال علي بن ابي طالب كعادته في مثل هذه الاثار يبقى اذا اركان الترجمه المترجم اللي هو البخاري المترجم له اللي هي النصوص التي يريدها الإمام الترجمة اللي هو عنوان الباب زي إيه أول ترجمة في كتاب العلم قال الإمام رحمة الله عليه باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل رب زدني علما بس خلص الباب يبقى الإمام البخاري أورد آيتين من كتاب الله عز وجل واكتفى بهما موضوع الكتاب موضوع البخاري هو الحديث المسند هو ما لم يذكر حديثا انما اكتفى بايتين الشراح بقى ايه يقعدوا يدوروا بقى ليه البخاري لم يذكر حديثا مع ان الاحاديث في فضل العلم كثيره جدا منها الحديث رقم 79 في كتاب العلم باب فضل من علم وعلم ورد في حديث ابي موسى الاشعري مثل ما بعثني الله به من القرآن والعلم كمثل أرض إن شاء الله لما نيجي ليه لهذا الحديث سنشرحه سنشرحه بإذن الله شرحا وفيه وهناك أحاديث كثيرة على شرط البخاري كان يوردها لكنه اكتفى بالآيتين في الآية الأولى اللي من سورة المجادلة والآية الثانية من سورة طه ليه كافي في المطلوب باب فضل العلم وطبعا الآيات والأحاديث في فضل العلم كثيرة جدا قبل ما ندخل في الشرح مطابقة الترجمة أو مناسبتها حد فاكر احنا قلنا ايه انا عايز يعني ايه يعني تذاكر ورايا مش عايز تسمع الدرس وبعدين تروح تنام وبعدين تجي لي تاني يوم تاني آه درس ناسي احنا قلنا مطابقة الترجمة أو مناسبتها لها جهتين من جهة إدراكها تمام ومن جهة الجهة الأخرى اللي هي جزئية أم كلية خلاص من جهة إدراكها احنا قلنا إما أن تكون خفية أو أن تكون إيه جلية طيب من هذه الجهة جلية ولا خفية جلية لأنه قال لك باب فضل العلم خلاص ثم أتى بآية مباشرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال وقل رب زدني علما ولم يأمره الله تبارك وتعالى أن يزداد من شيء إلا من العلم فقط خلاص يبقى الترجمة ظاهرة مش خفية طب هي جزئية ولا كلية باب فضل العلم وجاب الآيتين دول كلية ولا جزئية ها انتوا عاملين تزوموا كده مش عايزين ما ما لا تجمجموا ولكن صرحوا ها كلية كلية طب ليه عشان مع بعضها كلها ما تجزئش
طيب ها ها طيب آه، طب قول لي كده مطابقة مطابقة كلية احنا قلنا المطابقة الجزئية اللي هي ايه أن يورد نصا فيه أحاديث فيه أكثر من فقرة ويعنون في الترجمة لواحدة منها تمام يعني زي الحديث اللي احنا قرأناه في المرة الماضية البخاري رحمة الله عليه وضعه في إثنى عشر موضعا من صحيحه وبوب عليه بجزئية من النص يبقى دي اسمها ترجمة جزئية أخذ جزءا من النص وعنون به الباب اللي هي ترجمة يعني يبقى إذن المناسبة آه، من جهة الإدراك جلية ومن جهة الترجمة كلية خلاص هنا تجاوزنا المرحلة دي علمنا مطابقة الترجمة للنص وأنها جلية وأنها كلية خلاص عدينا التبويب نأتي على كلام العلماء لماذا لم يذكر البخاري حديثا في هذا نقول ليس بشرط لأن في بعض ال ال الشراح قال لك إن البخاري كان ناوي يحط حديث ولكن عاجلته المني وكان البخاري رحمه الله احيانا يؤخر ذكر الترجمه لمناسبه قد تعرض له وده يعرف المساله دي اي واحد تصدى للتاليف احيانا تؤخر العنوان يعني مثلا لما حد يالف كتابا من الكتب امتى بيكتب المقدمه بتاع الكتاب في الاول ولا في الاخر عاده يكتبها في الاخر علشان حتى يبين مقاصد الكتاب وحتى يبين مفاتيح الكتاب وفي بعض الناس يكتب المقدمة في الأول بس لا يكتب المقدمة في الأول إلا رجل خبر الكتاب زي الحافظ بن حجر رحمة الله عليه لما بدأ يكتب مقدمة خبر الكتاب وبعدين بدأ يكتب يصنف كتاب فتح الباري اللي هو يعتبر أعظم شروح هذا الكتاب الجليل لم يعني يكتب يعني أحد كتابا أو شرحا على كتاب مثل حافظ بن حجر العسقلاني ظل ربع قرن 25 سنة يكتب في هذا الكتاب عشان كده نفسه في الأول زي نفسه في الآخر البدر العيني اللي هو يعني كان في زمان ابن حجر وكان بينهم منافسة كده بدأ يشرح البخاري بعد 15 سنة من بداية الحافظ بن حجر وخلص الكتاب قبل الحافظ بن حجر في الأول طار بجناحين وعمل شغل جميل وبعدين نفسه اتقطع في الآخر صار كتابه كنوع حاشية إنما الحافظ بن حجر أطال النفس أول حديث زي آخر حديث وغاب زي ما قلت لكم 25 سنة عشان الكتاب ده فيه أشياء كثيرة غامضة والبخاري كعادة العلماء القدامى كان يع- يبوب بالشفرة ويعل بالشفرة وأنا قلت لكم إن أغلب تراجم البخاري خفية تحتاج إلى جهد حتى تفهم مراد الإمام البخاري حتى إن واحد زي الإسماعيلي مثلا اللي هو له مستخرج على البخاري اعترض على البخاري في عدة تراجم عشان مش قادر يوصل لمراد البخاري فقال لك لا الترجمة غير مطابقة ولعله يمر بنا يعني شيء من هذا في كتاب العلم إن مر بنا بيناه إن شاء الله تعالى فهذا الكتاب اللي هو الفتح الباري لابد أن تعتنوا به كثيرا وبعدين تقرأ اللي تفهمه مشيه واللي ما تفهموش ما تزعلش لأن هذا كتاب ليس من الكتب التي تقرأ مرة واحدة ده أنت تفضل تقرأ فيه طول عمرك عشان كده الشوكاني لما طلبوا منه يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح اللي هو فتح الباري يعني لا هجرة بعد الفتح ويعني آه، ابن خلدون آه، قال ان شرح البخاري دين في عنق الامه فلما شرح الحافظ بن حجر هذا الكتاب قال سقط الدين عن الامه وكتاب رائع جدا ويعني آه، له فيه نكات ان شاء الله سنقف عليها ونتاملها فالبخاري احيانا كان يكتب باب بس وخلاص ويورد عدة أحاديث طب ليه ما ترجمش إما أن يكون هذا الباب ملحق بالترجمة قبله فالمناسبة ظاهرة ما بين الحديث ده اللي اتكتب عليه باب بس كده وما بين الترجمة اللي قبله وإما أن يكون كتب زي ما العلماء المتأخرين يكتبوا فصل فصل عايز يقول لك اللي اللي قدام مش زي اللي ورا انا عملت فصل ما بين المعلومه السابقه والمعلومه الايه والمعلومه اللاحقه آه ليه البخاري رحمه الله عليه بدا الكتاب بفضل العلم لان الله تبارك وتعالى لما خلق الانسان ركز فيه محبه العمل باجر فيش واحد يشتغل مجانا ابدا نفسه بيتقطع ولذلك نصب الجنة والنار لو ان مفيش لا جنة ولا نار مش حد كان يشتغل ولا يعبد ربنا انما قال اذا عملت صالحا يبقى الجنة ويفصل في الجنة في نعيمها والسنة جاءت بالكثير الطيب في وصف الجنة دقائق فنفسك تتشوف لدخول الجنة فلا بد أنك أنت تلتزم الطاعات النار عكس كده ولذلك أنا بنبه يا إخوانا العمل الخيري لماذا يكون فاشلا عادة بسبب أنه جاي متطوع ما بياخدش أجر يفشل العمل أي عمل خيري لابد أن تنصب أجرا له عشان يستمر يعني في الصحيحين من حديث عبد الله بن السعدي آه، آه، التقى به عمر بن الخطاب يوما فقال له بلغني انك لا تاخذ عماله على عملك العماله بضم العين المهمله اللي هو الاجر والعماله بفتح العين اللي هو العمل نفسه فبيقول له انا يعني بلغني انك انت لا تأخذ أجرا ليه ماذا ترمي إلى ذلك قال لي أفراس وأعبد اللي عندي خيول وعندي عبيد والكلام ده وأريد أن أجعل عملي صدقة على المسلمين قال له لا تفعل يعني هو راجل غني مش محتاج الأجر اللي هياخده من الدولة وعايز يتصدق بعمله على المسلمين قال له لا تفعل فإني أردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أردت فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه فتموله الفلوس دي وتصدق منها ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك أنا راجل ما مش طمعان في فلوسك لكن أنت طلعت من جيبك واديتني خذ طالما ما عندكش إشراف نفس ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان أيام عبد الله بن الزبير لما كان مع ابن ماكي مروان بيتقاتلوا يعني كان إذا أدركته الصلاة خلف آه، عبد الملك يصلي وراه أدركته خلف ابن الزبير يصلي وراه عبد الملك يبعت له فلوس ياخدها ابن الزبير يبعت له فلوس ياخدها تمام فسألوه في ذلك الاثنين بيتقاتلوا ده يبعت لك فلوس بتاخد وده بتصلي ورا ده وتصلي ورا ده قال أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد شيئا رزقنيه الله هو ده التطبيق بقى ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه مش عايز منك حاجة لكن طلعت اديتني أهلا وسهلا كتر خيرك أكثر الله من أمثالك تمام وما لا فلا تتبعه نفسك فالأعمال الخيرية بحكم تجربتي في القصة دي أي واحد يجي يشتغل مجانا اعرف ان نفسه هيتقطع وبعدين في نفس الوقت لا تستطيع أن تحاسبه إذا جاء متأخر ما تعرفش تبكته ليه؟ يقول لك يا أخي ده أنا جاي متطوع يا أخي يعني أنا ببذل جهد وببذل كلام مش عارف على حسابي وبنزين العربية ومش عارف إيه، وتيجي في الآخر ده بكتني طب ما أناش جاي لكن أنا لما- لما أكون بديله مرتب أستطيع إن أنا إيه؟ إن أنا أحاسبه لأن الله عز وجل ركز في فطر الناس ما يسمى الآن بدراسة الجدوى أنت إذا عملت أي عمل بتسأل هاخد إيه من وراه عرفت إنك مش هتاخد حاجة خلاص يعني لما جاء رجل إلى ابن الزبير أيام ما كان بيقاتل عبد الملك بن مروان وقال له أنا راجل مغوار وبطل وممكن أقاتل معك فابن الزبير يعني رضي الله عنه كان يزن به بإمساك كان ممسكا مش عايز أقول بخيلا يعني كان ممسكا يعني ما كانش إيه عنده مسألة الصدقة والبذل والكلام ده فجاء له قال له أنا راجل بطل مغوار وممكن أشتغل معاك كويس وأقاتل كم تعطيني؟ قال له أديك كذا مبلغ محترم يعني قال له طيب هات قال له لا أما ننتصر نحارب الأول وننتصر فقال له أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة افترض أنا مت بقى إيه اللي أنا استفدته عايز تاخد روحي كاش ها ودراهمك تروح للورثة وأنا ما بقاتلش عن الورثة أنا عايز استمتع وتركه وانصرف ال- حديث آه، أبي موسى حديث البراء بن عازب في الصحيحين بيرويه البخاري من طريق إسرائيل بن يونس ومسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة والنسائي من طريق زهير بن معاوية الثلاثة دول عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وده لفظ البخاري ولفظ النسائي قريب منه ومسلم لفظه مختصر قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل قال له أسلم ثم قاتل فأسلم فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا هذا ما لحقش يعمل حاجة خالص لا لحق بقى يصلي ولا يصوم ولا بتاع أسلم ودخل المعركة على طول اتقتل فهذا عمل قليلا وأجر كثيرا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه كان في غزوة من الغزوات وبعدين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن, إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة وقال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم طبعا ده هذا ليس تكذيبا لأبي موسى أو ليس شكا في روايته لكن عايز ليطمئن قلبي زي قصة إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ده بيديله قوة دفع إن هو يقبل على العمل بكليته فبيستثبت مش شكا ولكن يستثبت أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لل- للأجر الجزيل فيه زي عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لما قال أبشري يا عائشة قالت أمن الله أم منك طب هو النبي صلى الله عليه وسلم هي- هيجيب حاجة من عنده لا سيما قد استلبث الوحي شهرا كاملا وزلزل المجتمع المسلم زلزالا رهيبا بسبب حادثة الإفك فلما يقول لها هذا الكلام تقول له أمنك أم من الله ده من نوع- لا- لا- لو من الله عز وجل ال- الإنسان بيتشوف أكثر يعني مع انه لو قال مني معروف انه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام فده نوع من ايه من زياده التاكيد قال يا ابا موسى انت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فذهب الى اصحابه وقال سلام عليكم ما راح اموت بقى ثم كسر جفن سيفه الغند بتاعه وقاتل فقتل لو ان قال له مالكش اجر أو زي عمير بن الحمام مثلا الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في قصة غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان ذا روح حاضرة فليركب وجماعة استأذنوه حتى يذهبوا إلى عوالي المدينة عشان يجيبوا لفرس قال لا إنما نريد عير قريش عمير بن الحمام رضي الله عنه آه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ ده حاجة عظيمة أوي قال ما حملك على أن تقول بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها وبعدين قام للقتال بيأكل تمرات كده فقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات ورمى بها وقاتل فقتل لو انه النبي عليه الصلاه والسلام ساله ما لي عند ربي ان فعلت كذا وكذا قال له ولا حاجه كان ممكن يقوم ويقاتل و- والكلام ده لا يمكن لا سيما اذا كانت المساله فيها فقدان الحياه فكل عمل لا يؤجر المرء به تكل نفسه عن الاستمرار حتى شوف الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام لما قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فسيلة النخلة غراس النخل وانتم عارفين النخل بي- بيثمر بعد كام سنة يجي خمس سنين وأكثر كمان من خمس سنين طيب بتزرع لمين يا صاحبي قال لك زي ما أجدادنا زرعوا لنا وبناكل من النخل بتاعهم احنا نزرع لمين نزرع لأحفادنا طب واحد في ايده نخل, نخل عايز يغرسها نفخ في الصور دي بقى هت- مين اللي هياكل منها ان شاء الله ولا حد طب يبقى هذا ال- هذه الفسيله بيغرسها ليه ما هو مش لحد الصو خلاص تغرس نفخ في الصور كانما يقول النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الغارس خالف طبعك واغرسها لان هو اتعود ان هو يغرس النخل عشان هدف ان اولادي ياكلوا او احفادي ياكلوا العاده كده لكنه لو علم انه اذا زرع لا يحصد شيئا تكل نفسه عن الزراعه لو راح عشان يزرع في الصحراء ومحتاجة جهد وماكينات وحرث وكيماوي والكلام ده وهو يعلم مسبقا ان كل ده هيروح في الهواء دي ارض خبار لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا ممكن يروح في الارض دي ويقعد بقى يعلم في المتبلم والكلام ده ولا هينصرف عنها هنصرف عنها فالامام البخاري من براعه الاستهلال في كتاب العلم بوب اولا بفضل العلم ما هو الحافز الذي يجعلك تطلب العلم وطلب العلم ذل بمعنى كلمه الذل ذل على يد المشايخ لان السؤال ذل على اي حال وكما قلت اشرت في المره الماضيه ممكن يبقى الشيخ آه، يمكن ان يكون غليظا جافا وشحيح يعني في ابو العباس السراج له جزء حديثي اسمه البيتوته اعتقد ان اللي سماه البيتوته الرواه التلامذه ليه؟ دي- هذا الجزء عوالي حديث أبي العباس السراج ال- ال- الإسناد العالي هو قلة أشرف أشرف أنواع العلوم قلة عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني احنا لما قلنا الاسناد اللي اللي مثلنا بيه للمعلق قلنا البخاري قال حدثنا لفضل بن دكين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس ده اسناد ايه؟ رباعي ممكن يبقى خماسي وممكن يبقى سداسي وسباعي وعلى حسب الرواه يعني اول حديث في البخاري انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى شوف بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم الاتي قال حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان ابن عيينة خلاص عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول أيها الناس إنما الأعمال بالنيات يبقى بين البخاري وبين النبي كام؟ ستة ده إسناد سداسي أيهما أشرف الرباعي ولا السداسي الرباعي طبعا لأن كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد أقل من الرواة ده شرف يعني هذا المصباح لو لو أنت في الدور الأرضي خالص والمصباح ده موقد يعني أشرف لك وأنور لك تبقى هنا ولا تبقى تحت كلما اقتربت من المصباح كان أدعى للرؤيا يعني فكلما تقترب من المصباح الكبير اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يكون إيه؟ يكون أشرف لك تمام؟ فالأئمة ال- آه، شرط كنا بنتكلم في إيه؟ إيه؟ ذل العلم تمام البيتوتة أي نعم فده عوالي حديث أبي العباس السراج طبعا الرواه كانوا بيموتوا في حاجة اسمها الإسناد العالي يعني يبيع الدار والحمار ويطلق مراته عشان عايز إسناد عالي ما تستغربوش المحدثون لهم أشياء تشبه السحر قيل ليحيى بن معين وهو يموت ما تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي فالعلو الإسناد ده ك- فكان مرغوبا فيه عند الرواة فكان أبو العباس السراج بقى أي واحد يروح عشان إيه ياخد عوالي حديثه يبيت ليلة على الباب بتاع داره في شهر طوبة وأمشير والكلام ده يبات المسكين على السلم بتاع الدار عشان يديله عوالي الايه الحديد انا اظن يعني ان الرواه اللي سموه البيتوته لازم يبات ليله عشان ياخد ايه ياخد عوالي الحديد طب هو لما يقعد يب- ينام على باب الدار والكلام ده هو ده مش ذل ده ولا ايه نوع من الذل وسياتينا في كتاب العلم في صحيح البخاري آه الاثر المعلق عن مجاهد لا يتعلم اثنان يفضلوا جهل طول عمره مستحي ومتكبر مكسوف يسأل حتى لا يظهر أمام الإيه أمام أصحابه إن هو جاهل يعني ومتكبر يعني يقول لك أنت ابن مين في مصر ده أنا عندي نسب وعندي حسب وعندي مال وعندي بتاع ده كده لا كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم رفعه زي ما في حديث آه، نافع بن عبد الحارث في صحيح مسلم أنه كان عاملا لعمر على مكة فالتقى فيه عمر بعسفان مكان اسمه كده قال له من تركت في المدينة ما هو الوالي والوالي عادة هو اللي كان بيصلي بالن- بالناس إماما من تركت في المدينة قال تركت ابن أبزة قال له من ابن أبزة قال مولا من موالينا قال مولا يؤم بالمهاجرين والانصار لانه اقل درجه انت عارف مولى يعني عبد يعني قال امير المؤمنين اما انه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض قال اما اني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين رجل ما ما ما حلتوش حاجه ما عندوش حاجه خالص يوم يرفعه الله تبارك وتعالى بالقرآن اللي هو قبة قبة العلم فالصبر على ذل الطلب الصبر على تحرير مسائل العلم يعني جهاد ال- الجهاد في طلب العلم أشق من الجهاد بالسيف جهاد بالسيف أنت عارف اللي هو الإنسان لما يكون في ميادين القتال بيأخذه سعار تبص تلاقيه زي المسحور عمال يقاتل وناسي نفسه خالص والكلام ده وزي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرص اتقرصت قرصه كده هو ده لما الواحد رقبته تطير في المعركه مفيش مفيش حاجه يعني حاجه بسيطه جدا يعني حتى قرات في البدايه والنهايه في ترجمه بعض العلماء انه دعا الله عز وجل ان يموت شهيدا قال ثم تذكرت الموت والقتل بقى وبتاع فأردت أن أرجع في إيه يرجع في كلامه قال يا رب لا مش عايز أموت شهيد أنا هموت واتقطع رقبته الكلام فلما ذهب بين الركن والمقام وهيدعي بقى يا ربنا أنا إيه أنا استقلت من الإيه من الكلمة اللي أنا قلتها دي قال فاستحييت من ربي يعني إيه آه، لا المسألة أبسط من كده بكتير وذلك الذي مارس الجهاد بيبقى عاشق ما تبصوش ل- لنا كده اللي قاعدين اعداء عاده في الحضر و- ولم يذوقوا لذه الجهاد في سبيل الله لا الذين ذاقوا لذه الجهاد وانه ينام في حضن الصحراء لا يحس ببرد ولا حر والكلام ده وعنده مساله انه يهاجم الاعداء حتى لو مات ده لذه لا تعادلها لذه ابدا ولذلك كان اجر الشهداء اعلى ايه؟ اعلى الاجور فانا عايز اقول جهاد الدعوة جهاد الطلب من أمر ما يكون ليه بتقعد تحرر الأدلة وتبحث عنها في كل مكان وتوازن بينها وتعرف الراجح من المرجوح إزاي إلا أنك تدرس أصول الفقه دراسة متينة ثم إذا أوتي المرء فهما في كتاب الله تبارك وتعالى ده حاجة صعبة يعني حاجة مش سهلة ومن آه، يعني تعرض لتحرير المسائل الجزئية في العلم يعلم هذا الكلام ليلة كاملة يعني أنا ذكرت مرة في خطبة الجمعة آه، ولحد النهاردة أنا بقول أنني عاجز عن فهم هذا الذي السؤال اللي أنا طرأ على قلبي ومش لاقي حد يعني جاوب عليه في حدود بحثي لأن أنا لم أتفرغ للبحث بصراحة إنما إيه في عقلي وقلبي لحد النهاردة لماذا يقول الله عز وجل في القرآن إن الله لا يحب الكافرين ما يقولش ليه إن الله يكره الكافرين مع إن لا يحب زي يكره يعني ما فيش في القرآن خالص إن الله يكره الكافرين إنما لا يحب كنت بحضر خطبة الجمعة زمان حوالي 25 سنة في الشرعية وبعدين لفت نظري المعنى ده فضلت طول الليل ألف في الكتب وعلى طول قمت رايح لابن القيم على طول ليه بحب الحاجات دي ودايما هو غواص على المعاني المتعلقة بالمحبة والكلام وقعدت طول الليل مكروب لحد ما الفجر ادن عليا وانا مش عارف لايس مش عارف اجيب اطلاقا المعنى لحد ما خلاص فضل على الجمعه ساعه وانا قلبي بي- بيرفرف طب هقول ايه والمعنى ده شغل قلبي وملأه فخمنت كده قلت ايه قلت نفي الحب فيه تهييج على الحب كأن الله عز وجل يريد لهذا الكافر أو يح- أو أحب له أن يسلم هذا الكافر يعني أنت لما ولله المثل الأعلى تقول أنا ما بحبكش يعني ممكن تحبني أو ممكن أحبك لكن لما تقول أنا بكرهك يعني خلاص ضلمها يعني ما فيش فرجة إن أنا ممكن أبقى قريب منك لما أقول لك لا أنا ما بحبكش أو زي بعض الناس يقول أنا مش بحبك يعني ممكن أحبك كأن ده نوع من الرحمة رحمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء غير مسألة الكره ده اللي أنا قدرت إيه أوصل له ويمكن قلت المسألة دي مرتين أو ثلاثة يعني لو حد يقدر يعثر على معنى ويهديه إلي يبقى أنا له من الشاكرين فأنا عايز أقول ال ال المعنى ده سهرني ليلة كاملة وشاغلني لحد دلوقتي من 25 سنة مشغول بيه ولما أقرأ في أي كتاب على طول المعنى جاهز عندي نفسي أعثر عليه ممكن إيه ألتقطه في يوم من الأيام فطلب العلم وتحرير مسائل مسألة في غاية الصعوبة ليست مسألة سهلة فضلا عن أن تضرب في كل علم بسهل كابن تيمية رحمه الله كان إذا تكلم في الفقه يقول القائل لا يعرف إلا الفقه إذا تكلم في الحديث يقول القائل لا يعرف إلا الحديث إذا تكلم في اللغة يقول القائل لا يعرف إلا اللغة من شدة تبحره وتمكنه في ذلك وده بيتطلب منك رحلة لكن أنت ترحل والذين ضربوا بسهم وافر في الرحلة أهل الحديث أهل الحديث وكتير منهم أشفى على الموت وما تابش يعني مثلا لما خيثمة بن سليمان أطرابوسي إمام أهل الشام راكب سفينة ورايح عشان يسمع من أحد العلماء طلع عليهم قطاع طرق خدوهم أسرى وبدأوا يكتفوهم ويسألوا أنت مين يقول له أنا فلان لحد ما جاء الدور على خيثمة قال له انت مين قال له خيثمة بن سلام اطرابلسي فقال للواد الكاتب شيخ المنصر ده قال له اكتب حمار ابن حمار ده امام اهل الشام خلاص نام وهو مغموم فشاف رؤيا اتنين من الحور العين بيكلموا بعض فواحدة بتقول للتانية هو ده زعلان ليه فالتانية قالت لها مش ضربوه على الأهل فقالت هو عمل حاجة ثم سمع تاليا يقرأ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر صحي من النوم أم كاتب التاريخ بتاع الرؤيا وبعد أربعة أشهر بالضبط أفرجوا عنه هو ده تأويل الرؤيا إن هو إيه بعد أربعة أشهر يطلق سراحه خيثمة بن سليمان ده تاب يعني وقال لك ده انا كنت اروح في داهيه والكلام ده ولا واصل واصل حياته كلها رحله. ابو حاتم الرازي امام اهل الجرح والتعديل وحاجه قصه كبيره ابو حاتم ده. ابو زرع الرازي كان ولاد خاله يعني. ابو حاتم الرازي هو واتنين هو واثنين معاه. ركبوا البحر وكان زمان السفن لا فيه مواتير ولا بتاع شراع ينصب شراع كده في الهواء والريح توديهم غابوا في البحر أربع أشهر الريح يجي كده يقوم السفينة كده يوم جاي عكس يقوم يرجعهم تاني أربعة أشهر قاعدين في البحر وبعدين السفينة اصطدمت بالجبل واتكسرت شبط في لوح وانت عارف بقى واحد شابط في لوح يعني منين ما اللوح يوديه يروح يمين يروح شمال ده لوح على السفينه بتبقى عامله زي الريشه على على الموج يعني المهم بالتي واللتي يسبقه فضل الله عز وجل طلع على البر بقى لهم مده ما كلوش لقوا سحليه قاموا كاسرين ظهرها وشاربين اللي فيها اظن انتوا قرفتوا دلوقتي ها اه ما عايز اي حاجه وفضل ماشيين واحد وقع منهم سابوه ده هو يعمل له ايه وقع يعني هيموت خلاص بعد ما مشوا مرحله واحد تاني وقع هو بقى واصل شويه لقدام لحد ما وصل الى واحد عنده ميه شرب وقال له ادرك في اتنين ورايا إذا أدركتهم هم أحياء يعني راح هناك لحقهم ادالهم مية بتاع وشالهم وجابهم تمام فبدأ يأكلهم فكل يوم يقول له إيه هيا إلى القرع المبارك القرع أنت عارف اللي هو الدباء يعني اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه يعني اللي هو القرع أنت عارف بيتقطع كده ويتحط في يطبخ في مياه فكل يوم هيا إلى القرع المبارك فواحد بيقول للتاني ما, ما يقولش هيا الى اللحم المبارك ها فالراجل صاحب الدار سمعهم فذبح لهم بقى ده اليوم الوحيد اللي كانوا فيه لحمه و- ورجعوا غابوا في القصه دي اربع اشهر اربع اشهر عده ايام كمان يمكن قرابه خمس اشهر ده رحله رحله من رحلات ابي حاتم الرازي كان هيموت فيها هو. ومع ذلك كانوا يرحلون في طلب حديث النبي عليه الصلاه والسلام رحله شعبه بن الحجاج مشهوره خالص اهل الحديث يتداولونها نصر بن حماد الوراق أبو الحارث الوراق قال كنا يوما على باب شعبة نتذاكر السنة فحدث بحديث اللي هو ايه حديث الوضوء مشهور يعني من آه، توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية ده بيروي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر فنصر بن حم... بن حماد الوراق بيقول كده حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو أبو إسحاق عن عبد الله بن عطاء شعبة خارج من الدار لا بيحدث اداله قلم لطمه فكان مع شعبة راوي أحد الرواة الثقات من أصحاب شعبة اسمه عبد الله بن إدريس شعبة اداله القلم ده ودخل الدار طلع لا بيعيط فقال أنت بعد تبكي لسه بتعيط برضه مش عارف الجناية اللي أنت عملتها فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث وبقى ساق بقى رحلته في طلب هذا الحديث وده حديث واحد شعبة بن الحجاج كان يحفظ ثلاثين ألفا طبعا ثلاثين ألف في طبقة شعبة ده حاجة إعجاز طبعا بعد كده جاء أحمد بن حنبل والبخاري البخاري 600 ألف ومسلم 600 البخاري 300 ألف مسلم 600 ألف أحمد بن حنبل ألف ألف بس في طبقة شعبة 30 ألف ده كانت حاجة خرافة يعني لو أنت قلت 5000 حديث لشعبة حكاية في ال 5000 دي هتبقى كتير جدا فقال إنني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث قلت له سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب لأن أبو إسحاق السبيعي كان مدلسا مدلس يعني سمع من واحد ضعيف مثلا وقام وقعه وقعه في سكة عشان لو اتعرف ان ده راوي الحديث هيرفضوه وشعبة كان أنقى الناس رجالا غير سفيان الثوري سفيان الثوري كان أحفظ من شعبة لكن شعبة كان أنقى رجالا لازم اللي بيحدثه يعرف هو مين إنما سفيان الثوري كان يقول أهلكني حب الحديث ليه؟ يلاقي واحد ماشي في الشارع معاه أحاديث يقعد يقول له قول لي حدثني فكان يروي عن كل من هب ودرج أي حد شعبة لا كان إذا روى عن أحد يكتب اسمه واسم أبوه وساكن فين كمان غير سفيان الثوري فقال إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب غضب يبقى إيه دلس يبقى عملها فراح لسعد بن إبراهيم في موسم الحج الأول راح لمالك قال له سعد بن إبراهيم روى, روى الحديث عرف إن سعد روى الحديث قال له سعد بن إبراهيم حج العام قال له لا ده في المدينة قضى نسكه وتحلل وقام نازل على المدينة قال له حديث الوضوء قال له اه عقبة بن عامر الغريب يا اخي عنهم فراسة عجيبة جدا هو حديث الوضوء الحديث واحد ده مئات الاحاديث انما قال له حديث الوضوء قال له عقبة بن عامر اللي بيروي عقبة قال له نعم قال له هل سمعته من عقبة بن عامر قال له لا سمعته من أبي ريحان أو راوي قبل أبي ريحان قال له طب ده فين قال له في البصرة نزل من البصرة نزل من المدينة راح على البصرة قال له حديث الوضوء قال له عقبة بن عامر قال له آه. سمعته من عقبة قال له لا من أبي ريحان راح لأبي ريحان قال له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال نعم يبقى أبو إسحاق السريعي أسقط أربعة من الإسناد يقول شعبة دمر على هذا الحديث ليس له أصل والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آل ومال الحديث صح فعلا في صحيح مسلم لكن من طريق آخر إسناد آخر غير اللي شعبة كان بيدور عليه وقد صح والحمد لله ده لف الدنيا كلها عشان حديث واحد عشان واحد زي حالاتك واحد زي حالاتي ياخده مشفي ببساطة كده يعني. ولف الدنيا كلها عشان يقول لك ده لم يصح من هذا الوجه الرحلة في طلب الحديث رحلة يعني طويلة ومؤلمة والبخاري بوب في كتاب العلم باب الخروج لطلب العلم اللي هي الرحلة بقى الرحلة وبوب حديثا آخر بابا آخر باب خروج الرجل في المسألة النازلة ده في أواخر كتاب العلم الفرق بينهم إيه؟ الأولاني الخروج في طلب العلم اللي هو الطالب اللي عايز يحصل علم إنما باب خروج الرجل في المسألة علشان ما يجيش واحد يقول لا أنا مش طالب علم وبالتالي مش هطلع عشان أطلب العلم لا إذا عرضت لك مسألة ينبغي أن تخرج في طلب الحق فيها حتى وإن لم تكن من طلاب العلم يبقى كان بينهم عموما إيه وخصوص لما نأتي إن شاء الله على آه، الخروج في طلب العلم وذكر قصة موسى عليه السلام لما طلب إليه الخضر في مسألة ال- ال- اللي هي مذكورة في الصحيحين وغيره لما نأتي عليها بإذن الله سوف نشرحها إذا تبويب البخاري براعة الاستهلال في الكتاب بفضل العلم حتى يكون حافزا لك حافزا لك العلماء هم الملوك الملوك بغير تيجان العلماء لهم في نفوس الناس ما ليس للسلطان فإن العالم إنما رفعه الحجة والحجة تقهر القلب إذا سلطت عليه بخلاف السلطان السلطان يأمرك تنفذ وأنت بتلعنه لكن العالم لا زي ما قال القائل في مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان هو العلماء الربانيين كلهم كده يجعل الله عز وجل لهم في القلوب ما ليس لأحد وده عز الدنيا وده معنى الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الدرجة المعنوية لا في الدنيا وهي الرفعة والتقدير والدرجة في الآخرة كما بين السماء والأرض ما بين درجة أختها كما بين السماء والأرض وعندنا ختاما يعني أحاديث آه، أبي كبشة الأنماري اللي هو عند ال- الترمذي وابن ماجه وأحمد اللي أول ثلاث أقسم عليهن في هذا الحديث قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء يعني هما في الأجر سواء مع أن الأول متعدي بخصلتين والثاني متعدي بخصلة واحدة الأولاني متعدي بعلم ومال الثاني بعلم عنده علم فقط إيه اللي رفعه لمصف الرجل الأول العلم جعله يحسن عقد النية ويحسن من يتأسى به اختيار من يتأسى به بخلاف الجاهل يعني في حديث ضعيف آه، مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها وفي لفظ الحكمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم وقال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية عايز ع- نعجة كده متختخة كده ومليانة لحمة فالراعي حس إن عينه فارغة كل ما يجيب له يقول له أنا مش عايز دي لا أشوف له واحدة أدخل منها شوية أرى الإيه الطمع بتاعه في عينيه فحب يريح نفسه قال له الزريبة اهي ادخل خد اللي أنت عايزه فذهب فأخذ بأذن الكلب الغنم ده اللي لقى مفحل كده وكله لحم خد كلب الغنم بدل ما ياخد غنمايه ما هو ده لانه ترك واختياره خد كلب الغنم لو اتأسى بواحد بيفهم او قال للغنم لا انت راجل بتفهم في الغنم هات لي غنمايه ولا بتاع كان اداله غنمايه ما كانش خد الكلب في بعض الناس كده اذا ترك مع اختياره ياخد اسوأ حاجه فده ان هذا الرجل عنده علم عرف من الذي يختاره ويتاسى به فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بعمله فهو نيته فمن الاجر السبعه ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يرعى لله في حقه فهذا بأخبث المنازل ورجل لم ي- لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان فهو ونيته فهما في الوزر سواء وتتأمل إنما الدنيا لأربعة نفر الدنيا برضو فيها معنى الأجر لأن في ناس تحب العاجلة برضو يعني كونك تحب العاجلة إنك أنت في الدنيا تبقى منغنغ ومستريح و- ولك حشمة والكلام ده هذا مما تهواه النفس لا أحد ينكر هذا فكأنه يقال له إياك أن تتصور أنك بطلبك للعلم ستفقد الدنيا لا ده أنت هتاخد الدنيا كمان اللي هو التوقير والجاه وال زي ما قلت ملك بغير تاج عشان كده قال انما الدنيا لاربعه نفر كنوع من التحفيز كنوع من التحفيز ان الانسان يصبر على ذل الايه؟ على ذل الطلب. الكلام في فضل العلم كثير هنكمله ان شاء الله عندما ناتي على الحديث رقم 79 اللي هو باب من علم وعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.